السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى أيها السابقون أنا مش عايز أقول مع السابقين أنا عايز أقول إن أنتم السابقون إن شاء الله وربنا يجعلنا وإياكم من أهل الهمة العالية إن شاء الله الذين يدركوا جنة الفردوس برحمة الله أولا ثم بأعمالنا إن شاء الله جل وعلا اتكلمنا في المرة اللي فاتت واللي قبلها عن علو همة الشباب وبنقول ان احنا محاصرين من كل مكان هنتكلم عن علو همة الشباب والشيوخ والنساء والصبية الصغار فربنا يجعلنا وإياكم من أهل الهمة العالية يعني حتى نبعث مع أهل الهمم والقمم يوم القيامة في جنة الفردوس اللهم آمين اتكلمنا المرة اللي فاتت عن نموذج عالي جدا من نماذج علو همة الشباب تكلمنا عن أسامة ابن زيد أسامة ابن زيد قلنا طبعا ان زيد بن حارثة اللي هو ابوه كان حب النبي صلى الله عليه وسلم وكان أسامة بن زيد كان الحب ابن الحب كان من أحب الناس إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك لو تفتكروا كما في الصحيحين لما سرقت المرأة المخزومية المخزومية وأرادوا إن هم يتوسطوا عشان ما يقامش عليها الحد بقطع يدها لأن المسألة طبعا صعبة جدا امرأة شريفة جدا ونسيبة ولكن سرقت فلا بد أن يقطع يدها فالنبي عليه الصلاة والسلام عارفين ان هو من احب الناس الى قلبي اسامه بن زيد قالوا بس المهمه دي ما يقومش فيها الا اسامه بن زيد راح مكلمين اسامه اسامه راح كلم النبي عليه السلام يعني ان هو يعفو عن هذه المراه وكده فاسامه بن زيد لان هم عارفين ان هو من اعز الناس الى قلب النبي عليه السلام لما دخل كلم النبي عليه السلام النبي غضب قال اتشفع في حد من حدود الله عز وجل يا اسامه والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها صلى الله عليه وآله وسلم شاف الموضوع أن أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه شوف علو همته وصل لدرجة إيه لم يخطو من سنه إلى التاسعة عشر كان لسه ما يعني يدوب 19 سنة وقاد جيشا جيشا فيه عمالقة الصحابة وعلى رأسهم أبو بكر الصديق وعمر ابن الخطاب رضي الله عن الصحابة أجمعين أسامة بن زيد 19 سنة يعني النهاردة في سنة كام يا جماعة؟ يعني النهاردة نقول مثلا في سنة كام في ثالثة ثانوي أو أولى كلية حاجة زي كده يعني أولى كلية أولى كلية النهاردة أو ثالثة ثانوي لك أن تتخيل ده ممكن يعني يكون بيفكر فيه يعني كبيره أو مثلا حتة عربية حلوة ولا ولا موتوسيكل ولا PlayStation ولا الكلام ده كله أسامة بن زيد هيقود جيش جيش كامل عشان يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى ده أسامة بن زيد ده مثل عظيم جدا جدا لبذل الإنسان لنفسه لخدمة دين الله خد بالك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره خد بالك في رواية الترمذي بسند صحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم كم من أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره منهم البراء بن مالك مين البراء بن مالك اللي هو أخو أنس بن مالك ده لو أقسم على الله لأبره أي نعم وده من ضمن الناس المعدودين على الأصابع اللي احنا عرفناهم اللي هم الواحد منهم لو أقسم على الله لأبر خد بالك الفرق بين أنت تدعو وأن أنت تقسم على الله فجاء في معركة تستر والحديث رواه الحاكم بسند صحيح استعصت الموقعة على المسلمين عايزين يفتحوا تستر مش عارفين الناس قاعدين في الحصون جوه والدنيا مقفلة مش, حل... مش عارفين يعملوا حاجة خالص إيه اللي حصل؟ نفدت أسباب الأرض وبقيت أسباب السماء فذهبوا إلى البراء بن مالك قالوا يا براء سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كم من أشعث أغبر ذي تمرين مدفوعا بالأبواب لو أقسم على الله لأبره منهم البراء بن مالك يعني ألا تقسم على الله فقام البراء وقال اللهم إني أقسم عليك أن تنصر جند المسلمين وأن ترزق البراء الشهادة في سبيلك فنصر الله جند المسلمين ورزق البراء الشهادة في سبيله أكيد أنت عايز تسأل السؤال اللي أنا في دماغي دلوقتي طب وليه البراء بن مالك طلب إن هو يموت إن هو يستشهد اه خد بالك بقى اصل الصحابه سامحني يعني غيرنا غيرنا في ايه ناس اصحاب قلوب شفافه الموازين عندهم بميزان الذهب مش بالكيلو لا بملي جرام واخد بالك فقلبه شفاف وحساس جدا هو خلاص الناس عرفت ان البراء بن مالك لو اقسم على الله لابر الله قسمه ومش عرفوا بس لا وشافوا كمان وتاكدوا فكده خلاص ذاع صيت البراء بن مالك الناس كلها عرفت فأصبحت المسألة بالنسبة له مشكلة إن ممكن بقى المسألة يدخلها رياء ولا سمعة ولا بتاع لا لا لا لا أنا أخرج من الدنيا أحسن وأجمل خروجه من الدنيا الشهادة لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح للشهيد عند ربه سبع خصال يغفر له مع أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويحلى حلة الإيمان ويزوج من ثنتين وسبعين زوجة من الحور العين يا بخته ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويلبس تاج الوقار الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها ويشفع في سبعين إنسانا من أهل بيته ليدخلهم الجنة قال لك بس مفيش أحلى من الموتة دي فتمنى الشهادة وده اللي يوضح لنا يا جماعة موقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه مع خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه في فتوحات الشام خالد بن الوليد في عز الفتوحات بتاعة الفرس وخلص الدنيا كلها وخالد لم يهزم لا في الجاهلية ولا في الإسلام ليه؟ أصل سيف الله المسلول وسيف الله لا يكسر أبدا فالمهم في عز الفتوحات بتاعة الشام وانت عارف خالد كان ليه مواقف يعني ما تتوصفش خالد بن الوليد يا جماعة يعني أنا بس يعني هقول لك بس كان موقف بدون خروج عن الموقف عن قصه اسامه بن زيد وقصه الموقف اللي احنا فيه ده ان سبحان الله خالد بن الوليد يعني هقول لك بس ليه ثلاث اربع مواقف في سريه مؤته على سبيل المثال احنا قلنا في سريه مؤته ان كان عدد المسلمين كام 3000 وعدد الكفار كام 200000 سقط زيد بن حارثه في اول الجهاد شاط في رماح القوم الثاني مين جعفر بن ابي طالب مسك الرايه بايديه اليمين اتقطعت خد بالك فراح واخد الرايه بايده الشمال اتقطعت فراح واخدها بعضديه فراحوا قاسمين نصين يا نهار ابيض فابدله الله بدلا من يديه جناحين في الجنه يطير بهما مع جبريل وميكائيل فين الدليل خد الدليل احاديث بقى سبع احاديث رواها احمد وجود اسنادها الحافظ ابن كثير في البدايه والنهايه وحسن اسنادها الحافظ ابن حجر في فتح الباري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لقي عبد الله بن جعفر بن أبي طالب يقول له مرحبا يا ابن ذي الجناحين ويقول في رواية أخرى إن أباك قد أبدله الله عز وجل بدلا من يديه جناحين في الجنة يطير بهما مع جبريل وميكائيل تخيل جعفر بن أبي طالب حي يرزق ويطير جناحيه الآن في الجنة شاهد الموضوع بعد ما قتل زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب أخذ الراية عبد الله بن رواحة عبد الله بن رواحة أخذ الراية ودخل فقتل فأخذ الراية واحد من الصحابة وثم أعطاها لخالد بن الوليد خالد بن الوليد رجل يعني في مسألة الجهاد والحرب دي رجل يعني عقلية عسكرية من الطراز الأول يعمل إيه؟ حط نفسك مكانه قول لي بالله عليك أنتوا 3000 وخد بالك والأماكن اللي ممكن يجي لك منها المدد والمعونة والأكل والشرب والسلاح بعيدة جدا على بعض حوالي 1000 كيلو والتانيين 200000 وال ألف جنب المصادر العسكرية بتاعتهم مخازن الأكل والذخيرة والسلاح وكل ده جنبهم تعمل إيه؟ خالد قعد يفكر فكرة ذكية جدا قال خلاص وجدتها يعمل إيه خالد رضي الله عنه وارضاه قال لك إن الناس اللي بيجاهدوا في الصفوف المقدمة خد بالك يرجعوا ورا يرجعوا إيه؟ ورا واللي على اليمين يخش ناحية الشمال واللي على الشمال يخش ناحية اليمين ونبدل الصفوف ونقسم الجيش نصين نص يخش بكرة يجاهد والنص التاني يجي من ورا من على بعد كيلو ويعمل غبار ويرفع الأعلام ويصرخ ويقول الله أكبر الله أكبر تكبير مع صراخ مع تعفير تراب فيظن هؤلاء الكفار إن في مدد من الجيش جاي مثلاً 200 300 400 ألف أعداد رهيبة جدا جاية هتقضي عليهم فلما شاف المنظر ده شوف بقى شوف الذكاء عجيب جدا طبعا الناس عاملين بي أربع أيام عاملين يقابلوا بعض كل يوم بالبلد كده شبه كده خلاص حفظوا وشوش بعض فجه تاني يوم بتوع الروم داخلين يقاتلوا ويقابلوا المسلمين الله مش ده اللي كان قدامي امبارح ولا ده لا ده, ده الموضوع اتغير لان الناس بقت ورا فاهم ازاي؟ وبعدين فجاه سمعوا صراخ الله اكبر الله اكبر واعلام مرفوعه وتراب جاي من بعيد من على بعد كيلو قالوا بس ده في مدد جه كبير جدا للجيش المسلم وهيقضوا علينا اذا كنا احنا 200000 مش قادرين على 3000 امال المئات الالوف اللي جايه دي ايه هنعمل فيها ايه؟ شوف خطه خالد عامله ازاي؟ وفي النهايه عمل ايه خالد؟ قال لهم خشوا عليهم وبعد فتره يسيره كده من القتال ارجعوا وانسحبوا واحده واحده واخد بالك لحد ما هم يحسوا ان احنا بندخلهم مصيده فيرجعوا لهم احنا ماشيين وكان رجوعه كانت نصره انه ينقذ 3000 موحد لان 3000 موحد دول كانوا يقينا كانوا هيموتوا هيتقتلوا كلهم اه هيبقوا شهداء اه بس برضه يعني ما احنا عايزينهم يعيشوا يعني فازاي فالمهم بالفعل الرومان اول ما ابتدوا يخشوا ومعاهم القبائل بقى الثانيه ابتدوا يخشوا فبداوا لقوا ايه المسلمين بينسحبوا قالوا لا ده هم عايزين يدخلونا في المصيده بتاعه الجيوش اللي جايه ديت لا ارجع ورا فبدا الروم هم اللي ينسحبوا وبدا المسلمين يجروا او يسح- ينسحبوا بهدوء كده لحد ما تركوا الارض جميعا ورجعوا مره اخرى الى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه المنوره ده موقف من مواقف خالد اذكر لك كم موقف تاني في فتوحات الشام خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه كان آه، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيلقي الرعب في قلب اي قائد من جيو- من من- من قواد الروم مجرد ما يسمع بس ان خالد بن الوليد جاي ولو من على بعد حتى شهر خد بالك فاول ما يسمع بقدوم خالد يوم داخل الحصن وهو والجنود واقفين على نفسهم فهي دخل بلده اسمها قنسرين اول ما وصل لبلده قنسرين القائد دخل جوه وراح قافل الحصون وخلاص امن نفسه يعني خالد بن الوليد يفكر طب اطلعه ازاي الراجل ده راح بعت له حته ورقه صغيره قد كده مكتوب عليها ايه من خالد بن الوليد من عبد الله خالد بن الوليد الى قائد الروم في بلده قنسرين اما بعد خد بالك بقى من الكلام ال- كلمتين وبس يعني فاهم ازاي من عبد الله خالد بن الوليد الى قائد الروم في بلده قنسرين اما بعد فأين تذهبون؟ هتروح فين يا جميل؟ فاهم ازاي؟ عايز اقول له كده يعني هتروح فين؟ فوالله لو صعدتم إلى السحب لأصعدنا الله إليكم أو لأمطركم عليه يعني كده كده مش هتنفذوا يا إما هنطلع لكم السحب يا إما ربنا ينزلكم عليه زي المطر كده نخلص عليكم فالراجل أول ما وصلته الرسالة اترعب راح فاتح الحصن ومسلمه لخالد ابن الوليد الحصن اللي بعده دخل خالد بن الوليد فجاله قائد الروم فحب ان هو يعني يسخر من خالد بن الوليد فقال له سمعت انه ما جاء بكم الا الجوع والعطش عرفت ان انتوا ناس فقراء جدا وانتوا خارجين بس بتبحثوا عن لقمه عيش فتعالى ونقعد كل واحد منكم 10 دنانير وكسوه وطعام وشراب وبعد السلامه وكل ست شهور او كل سنه تعالوا خدوا زي خالد رضي الله عنه وارضاه حس بان الكلام ده فيه مهانه خالد رجل يعني عنده عزه فراح باصص له كده وقال له لا والله ما أخرجنا لا الجوع ولا العطش ولكننا قوم نشرب الدماء احنا الغذاء بتاعنا اللي بنتغذى بيه هو شرب الدم وقد سمعنا أنه لا دم أطيب من دماء الروم فجئنا لنشرب من دمائكم يعني بالبلدي كده قالوا لنا الدم بتاعكم جميل جدا حاجة يعني دايت زي الفل يعني فاهم ازاي فجينا نشرب الدم بتاعكم فأول راجل ما سمع الكلمة ديت راح ايه راح مسلم له الحصن في موقف ثالث وان كنت ما بحبش احكيه كتير وان كان هذا الموقف ثبت عند الامام احمد في كتاب الفضائل بسند صحيح لكن ما بحبش احكيه كتير ليه لان يعني برضو عشان ممكن بعض الع- العقول اللي واخده المساله بال- بالشكل ال- العقلاني فقط ممكن ما تقبلهاش لكن هي روايه صحيحه ان قائد روم في احدى الحصون برضو لما قابل خالد بن الوليد فقال له سمعت انكم تتوكلون على ربكم قال له نعم قال إن كنت متوكلا على الله حقا فاشرب هذا الكوب من السم خد بالك بقى فرق كبير مثلا بين كوبايه برتقال عليها نقطه سم ولا نقطتين وفرق بين كوبايه سم كامل حاجه كده يعني كلها كامل فنظر خالد بن الوليد إلى كأس السم وقال أجل فراح واخد الكاس فحب الجنود يمنعوه يا خالد مش معقول هت- هتموت نفسك فقال دعوني ومسك كاس السم وقال بسم الله توكلت على الله ثقة بالله ثم شرب السم يقول الراوي فوالله ما ازداد إلا الصحة والعافية في عز الانتصارات دي كلها نرجع بقى لموضوعنا في عز الانتصارات دي كلها يجي قرار من عمر بن الخطاب بعزل خالد بن الوليد من ايه بلغه العصر يعني من ايه من آه، بيسموها وزير الدفاع وزير الدفاع من وزير الدفاع لجندي مجند حط نفسك مكانه كده لو انسان ما عندوش ريحه الاخلاص يعني تخيل النهارده لو واحد لواء وجي قرار بان هو ينزل من لواء العقيد ممكن يجي له شلل اطفال واخد بالك فتخيل بقى ده من وزير دفاع لجندي مجند عسكري ايه اللي حصل من خالد طب لو واحد مكان خالد ايوه طبعا هيقول لك امير المؤمنين بيحقد عليا عشان الانتصارات والفتوحات وبعد كده التاريخ هيتكلم وهيقول خالد عمل وسوى وفتح فبيحقد عليا عشان كده عايز يعزلني خلاص مفيش عزل بقى وانقلاب عسكري مش كان ممكن يعمل كده ابدا قال يرحم الله امير المؤمنين تخيل بيدعي له بالرحمه لانه عارف ان عمر بن الخطاب رجل فاضل رجل قال عنه النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال ان الله اجرى الحكمه على قلب ولسان عمر حديث عند احمد بسند صحيح وقال كما عند أحمد أيضا بسند صحيح لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب فتخيل هذا الرجل بهذه الصفات العظيمة ده سيدنا عمر بن الخطاب كما عد ذلك الحافظ ابن حجر في أكثر من 15 موضع بلغت 19 موضع من القرآن يقول النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ويقول أبو بكر شيئا ويقول عمر شيئا فينزل القرآن موافقا لرأي عمر بن الخطاب وفي بعض المواقف يتكلم عمر بن الخطاب ويشور على النبي صلى الله عليه وسلم بمشورة في أمر معين فينزل الأمر موافقا لعمر بن الخطاب حتى هو من أدبه من أدبه مع, مع الله عز وجل كما ثبت ذلك عند مسلم كان يقول وافقت ربي وافقت ربي في ثلاث مواضع ما قالش وافقني ربي شوف الأدب حتى في عرض الكلمة فعمر بن الخطاب عزل خالد بن الوليد وعين أبا عبيدة بن الجراح يجي بقى سبحان الله عمر بن الخطاب عند موته عايز يزيل اللبس ده لحسن حد يظن يقول لك اه اكيد عزله اكيد مسك عليه خيانه او او اختلاس او اي حاجه من الحاجات اللي ممكن يشك فيها اي انسان مريض. فعمر بن الخطاب وضح المساله لانه كان اهم حاجه عندهم يا جماعه العقيده ومسلم من غير عقيده ما يسواش حاجه فاهم ازاي؟ فقال اما اني ما عزلت خالدا عن تهمة ولا ريبة ولا خيانة ولكني عزلت خالدا لأني سمعت الناس يتحدثون أن الجيش الذي فيه خالد لا يهزم أبدا فخشيت أن تتعلق قلوب الناس بخالد من دون رب خالد خدت بالك وده اللي حصل مع البراء بن مالك ما هو السؤال اللي احنا بنسأله هو ليه طلب الشهادة طب ما كان وجوده كان هينفع المسلمين بإذن الله طبعا في أي موقع تستعصى عليهم يا براء يلا اشتغل تقسم على الله يخلص الموضوع كله يا اللهم إني أقسم عليك أن تنصر جند المسلمين انتصروا فاهم إزاي؟ ودي كلها أسباب لكن البراء خاف على نفسه من رياء خاف على نفسه إن هو يضيع فتمنى تمنى أن يموت فلا ميت أفضل من هو يموت شهيد في سبيل الله سبحانه وتعالى فقال اللهم إني أقسم عليك أن تنصر جند المسلمين وأن ترزق البراءة الشهادة في سبيلك سبحان الله مواقف عجيبة جدا جدا لهؤلاء الصحب الكرام وعلو همة لا تخطر على قلب بشر تعال نشوف مثال تاني من علو الهمة عشان الشباب همتهم تعلى وإخواننا وأخواتنا وأبائنا وأمهاتنا همتهم تعلى أكتر وأكتر بفضل الله سبحانه وتعالى معاذ بن جبل معاذ ابن جبل معاذ بن جبل ده كان بس ليه موقف بس صغير والله العظيم الدنيا كلها لا تساوي شيئا في عشر معشار هذه الكلمة التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم أكيد حضرتك وحضرتك نفسكم تشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم صح ولا لا ولو حتى مرة في المنام ولو مرة في المنام تخيل بقى إن إن معاذ بن جبل النبي عليه الصلاة يقول له مش في المنام بقى يقول له في الحقيقة يقول له يا معاذ والله إني لأحبك والله إني لأحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك تدفع كام عشان تقابل النبي تدفع كام عشان تشوف عشان تشوف النبي تدفع كام عشان تشوف النبي حتى ولو مرة في المنام صلى الله عليه وسلم وبالمناسبة هقول لكم على وصفة لو عملتوها هتشوفوا النبي في المنام هتقول لي معقول اقول لك والله العظيم بتكا هقول لك اه بس تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كان احد المشايخ التابعين تلميذه نفسه يشوف النبي عليه السلام قال له يا شيخ ربنا يبارك فيك نفسي اشوف النبي قال له انا عندي ليك وصفه هايله تعالى لي ليلادي تعشى معايا ونقعد ندردش مع بعض وانا هقول لك على وصفه بفضل الله بعد ما تعملها هتشوف النبي قال له طيب الشيخ كلم مراته لها جهزه اكل كده جميل وظبطي الدنيا والاكل اللي بعد ما تخلصيه عايزك تدسيه ملح على قد ما تقدري يعني مثلا لو عامله مثلا صينيه طبيخ مثلا ولا حاجه من تحت كده بقى قلبت الطبيخ كله كده في كميه ملح جه تلميذه دخل على الشيخ السلام عليكم شيخنا عليكم السلام اقعد يا ابني كل قال له طب اتفضل يا شيخنا قال له لا انا لسه واكل يا ابني سبقتك الحمد لله فانت كل التلميذ بيغمس لقى الاكل مليان ملح طبعا شيخه قاعد فهو مكسوف يقول له يا شيخنا يعني الاكل يعني مليان ملح وكده فسكت يعني فقعد ياكل فالشيخ اقسم عليه لازم يخلص الاكل كله طب يا شيخنا انا الحمد لله أنا يعني هي قال له ابدا والله لا تاكله كله فاكل الاكل كله عايز يشرب ميه فبيسال الشيخ آه شيخنا استاذ حنيف شويه ميه قال له سبحان الله يا ابني معلش ما عندناش ميه لكن ان شاء الله تبات معايا ليلادي وقبل الفجر كده بساعه ولا ساعه ونص ان شاء الله نجيب ميه عشان نتوضى ونصلي قيام الليل وتشرب ان شاء الله فنام هذا التلميذ من غير ما يشرب وطبعا جوفه مليان ملح نام وشيخه راح مصحيه في التلت الأخير من الليل أول ما راح يصحيه قال له ها ماذا رأيت في منامك قال له ماذا رأيت رأيت أنهارا تجري وبحارا تتدفق وأمواجا يسابق بعضها بعضا وأمطارا تنزل وينابيع تخرج من الأرض كل اللي شافه إيه مية خد بالك مش شاف حاجة غير المية خالص فقال أجل صدقت نيتك فصدقت رؤيتك ولو صدقت محبتك للنبي لرأيت النبي في المنام خدت بالكم مصفى كل ما تزداد محبتك للنبي كل ما تكون رؤيتك للنبي عليه الصلاة والسلام سهلة ميسورة إن شاء الله ولذلك قال أنس بن مالك كما صح عنه ذلك أنه قال والله ما مرت ليلة إلا وأنا أرى فيها حبيبي صلى الله عليه وسلم ثم يبكي أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه تعال نشوف سيدنا معاذ بن جبل سيدنا معاذ بن جبل النبي عليه الصلاة بيقول له يا معاذ والله إني لأحبك إني لأحبك تخيل لما النبي عليه الصلاة يقسم والنبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم ورغم ذلك بيقول له أقسم بالله بيقول له والله والذي نفسي بيده إني لا أحبك يا الله معاذ بن جبل النبي عليه الصلاة لما حب يوضح آه إن كل رجل مناسب لابد أن يوضع في المكان المناسب فكان يقول أرأف أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر وأكثرهم حياء عثمان وكذا وكذا وكذا وكان من ضمنها وأعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل أعلم الأمة بالحلال والحرام معاذ بن جبل معاذ بن جبل مات عنده كم سنة يا جماعة روايتين رواية بتقول أنه مات عنده 28 سنة وأقصى ما يمكن في الرواية الثانية أنه مات وعنده 33 سنة 33 سنة وهو أعلم الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم بالحلال والحرام أي نعم بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق معاذ قال معاذ بن جبل أمام العلماء يوم القيامة رتوة رتوة يعني يعني منزلة يعني منزلة معاذ بن جبل في أعلى منازل العلماء يوم القيامة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاذ بن جبل اللي بذل حياته كلها لله سبحانه وتعالى قيام وعبادة وصيام و و و وقراءة قرآن ويعني سبحان الله وعلم في الدين وتعلم الحلال والحرام حتى أصبح أعلم الأمة بالحلال والحرام هذا الإنسان اللي عاش على الهمة العالية دي كلها وعاش على العبادة وعلى الالتزام واتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومصاحبته ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته حتى آخر لحظة في حياته معاذ بن جبل عند أول سكرات الموت وهو في السكرات ماذا يقول طبعا شيء طبيعي يكون فرحان جدا بلقاء الله سبحانه وتعالى الإنسان اللي بيعيش على طاعة سعيد جدا نفسه يشوف النتيجة نفسه يعني يجني الثمرة اللي غرسها في الدنيا بفضل الله سبحانه وتعالى فما كان من معاذ إلا أنه عند الموت قال مرحبا بالموت مرحبا ما هو ثبت عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه فقال معاذ بن جبل مرحبا بالموت مرحبا زائر مغب وحبيب جاء على فاقة لا أفلح من ندم يا الله يا ترى أنا وانت وانت لما جينا سكرات الموت وفي آخر لحظة في حياتنا يا ترى هنقول نفس الكلمة مرحبا بالموت مرحبا ولا هنقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت طب ما تلحق نفسك من دلوقتي لو ما تبتش لحد دلوقتي مكتوب ايه اللي يمنعك حد حيشك ده أخي سبحان الله ده, ده, ده المولى عز وجل فتح لك كل أبواب الأمل كل يا عبادي الذين أسرفوا مش أذنبوا أسرفوا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيما التائب من الذنب كمن لا ذنب له والذي نفسي بيدي لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لأتى بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم شوف قد ايه كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون توب إلى الله سبحانه وتعالى وربنا يجمعنا وإياكم مع أهل التوبة ومع أهل الهمة والقمة مع السابقين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته